انت بتسمع تسعينات FM اجمل ذكريات
كل يوم في جديد أخبار ومعلومات وقصص جهز قهوتك ويلا بينا هقولك أصل الحكاية نتكلم وندردش فيها بس خد بالك دي مش نشرة أخبار دي قعدة كافيه أنا عبير المصري في الكافيه على راديو تسعينات FM
في الكافيه مع عبير المصري كل يوم تلات الساعة سبعة ونص على تسعينات اف ام
يا أهلا يا أهلا مساء الخير منورين الكافيه أنا عبير المصري ومعاكم زي كل يوم تلات سبعة ونص مساء في الكافيه على راديو تسعينات FM والنهاردة الحلقة الثانية من الموسم الثامن وزي ما اتعودنا من بداية الموسم باجي ومعايا ضيف عزيز جدا بينورنا ويشرفنا في استوديو تسعينات FM سؤال حلقتنا كان آه، صوت عذب واستخدم صوت خطوات الخيل عمل أول كورال بدون أدوات موسيقية صاحب شركة اسطوانات مصرية مين الفنان الشامل ده لما حطينا السؤال على صفحتنا على الفيسبوك الحقيقة كل مستمعينا شاطرين وعرفوا اسم الفنان على طول جهزوا فنجان القهوة ويلا بينا نطلع فاصل وأول ما نرجع من الفاصل هنرحب بضيفنا العزيز اللي مشرفنا
ليا عشام وياك يا جميل نبحت بالسر تصونه مكتوب عليا احب واميل وحبيبي وحشاني عيونه هل ترى يرضيك من بعد ما جيتك اخدك نصير وسند ليا تخلف رجايا فيك انا اللي حبيتك من كتر ما تحبك هي اشرح لها حالي اوصف لها حبي حلفها بالغالي ترحم ضنا قلبي يمكن تواسيني بكويتي ونوحي هي ضياء عيني هي منى روحي ليا عشان وياك يا جميل انبحت بالسر تصونه مكتوب عليا احب واميل وحبيبي وحشاني عيونه
ورجعت لكم بعد الفاصل ولسه مكمله معاكم ومستنيه طبعا آه، الاغنيه وضحت لكم ان احنا هنتكلم عن الفنان الكبير محمد فوزي وبرحب بضيفي في الاستوديو الفنان الكبير علاء قرمان اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك.
سعيده جدا بوجود حضرتك معايا ميرسي واتمنى بس ان النهارده ان شاء الله الحلقه آه، يعني الناس كلها تستمتع بيها معانا ان شاء الله في وجود حضرتك ان شاء الله ليا الشرف ربنا يخلي حضرتك آه لما كتبت آه، حاجات كتير عن الفنان محمد فوزي الحقيقه الناس كلها عرفت آه اول ما قلت آه اول ما نلحن آه بصوت الخيل و... واول ما عمل اغنيه بدون آه كورال بدون موسيقى فالناس عرفت على طول آه، الفنان محمد فوزي محمد فوزي آه حضرتك لما بقول لك محمد فوزي اول حاجه بتخطر في بال حضرتك ايه
آه بيخطر في بالي الفن السهل الممتنع البسيط اللي ما فيهوش تكلف وفي نفس الوقت فيه حرفيه وبراعه وطرب وتعبير موسيقي ودي اهم حاجه بتهمني ان الحانه آه فيها من التعبير الموسيقي والترجمه لل للمعاني وللمشاهد حتى في السينما آه بيجي في بالي ان انه فنان عظيم آه بالبساطه دي بسيط عظيم محمد فوزي ده حلو قوي بسيط وعظيم في نفس اه في الوقت نفس الوقت اه طيب حضرتك بدأنا وقلنا آه، صوت خطوات الخيل حضرتك كلمتني عن عن التجربة دي أعتقد آه، إنه هو- تجربة فريدة بتاعي هو طبعا هو طبعا عمل ح- في ايقاع اسمه foxtrot اللي هو ده ايقاع fox ال- استخدمه لما كان في الفيلم مع فاتن حمامه راكبين الحنطور حنطور آه.
وال- والحصان له خطوات وشاور بالفعل المخرج كان فاهم الك- الكلام ده آه، أشار بالكاميرا على خطوات الحصان مع الإيقاع ده اللي هو عمل بيه الموسيقى بتاعنا ال- بتاع طير بينا يا قلبي ولا تقوليش وطلعت تطير بينا يا قلب فعلا وطير بينا يا قلبي يعني آم، طير بينا واحد بيطير يبقى فوق النغمة عالية آه.
آه كمان ال ال مع الإيقاع الفوكس ده وبعدين ولا تقوليش
فين؟
فين ولا تقوليش السكة منين هنا ولا هنا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا كده يعني يعني هي دي العظة في العهد طب هنسمعها من حضرتك تطير بينا أوي، يا قلب.
أوي، اتفضل أوي. طير بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين الورد من يوم وحدتي قاسم حبايبه كله خاف من نصيبي واسمتي لا يكون نصيبه زيهم اه الوقت حنروح له سوا ونصالحوا عن النور والهوى طايرين على جناح الهوى انت الحبيب والروح انا طير بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين روح اللي تايهة شفتها اجري يا دنيا وقربي قابلتها وعرفتها مين كان يصدق والنبي من يوم ورايح حبنا عمره ما هيغيب عننا من يوم ورايح حبنا عمره ما هيغيب عننا ومن النهارده لمية سنة انت الحبيب والروح انا طير بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين آه الله الحقيقة يعني محمد فوزي آه، يعني أفلام كتير عمل أكتر من 36 فيلم أعتقد إنه حط فيها كل أنواع الأغاني او او او نوع في الوان الاغاني الحقيقه التنويع والتشكيل برضو يعتبر من البراعه والتفوق والعبقريه الفنيه ان الواحد لو هو نمط واحد من ال- من الاغاني كنا هنقول خلاص هو برع في هذا النوع لا هو فعلا متنوع وكان دايما متجدد اه آه، عمل تجارب كتير يعني تجربه اللي هو اللي كنا بنتكلم على الاغنيه اللي هي اللي يعمل- بالاصوات بالأصوات بس، الفوكال، الفوكال، آه، من أصوات غير موسيقى.
البشرية بس اه اصوات بشريه بس آه، و...
آه.
ودي كانت على فكره يعني حتى كانت غريبه و... واترفضت في الاول بس هل كل جديد بن... بنقبله بعد كده ولا والله مش, اي شرط جديد لا مش شرط طبعا آه، بدليل ان التجربه دي ما اتعملتش كتير ال- ال vocals دي ما اتعملتش ما اتكررتش آه، لكن هي آه، فضلت آه، icon او ايقونه آه، آه، يعني تفرد بيها محمد, محمد فوزي فوزي.
وان كان استخدمها محمد عبد الوهاب في بعض الحانه آه، دويتوهات وعمل آه، صوتين مع بعض يعني هو مم.
كان بيغني بصوت ورجاء عبده بصوت تاني آه، نغمه تانية يعني آه، برضه آه، لكن مع بمصاحبه الموسيقى طيب.
انما من غير موسيقى خالص ما فيش غير محمد فوزي اللي محمد عمل فوزي اللي آه، عمل.
آه.
طب كان عنده جرأة حضرتك لو سألتك على أما فكر يعمل الفرانكو دي كانت جرأة زيادة منه ولا كانت تجربة جديدة؟
لا آه، وكان طبعا في سبقه قبلها آه، يعني احنا عارفين ان قبلها قبله كان في سيد درويش ومحمد عبد الوهاب آه.
وكان في آه، يعني موجة التجديد دي والخروج من المألوف التقليدي النمطي بتاع آه، زمان آه، كان في حصل الكلام ده آه، بس هو برضو يعتبر من الرواد في هذا المجال ان مم.
هو جدد برضو عمل الحان فيها تانجو ايقاع التانجو رغم يعني شوف ده fox تك تك تك تك عمل بقى تانجو زي إيه بقى التمر؟
زي ايه مثلا ياللي شغلتي القلب تعالي ردي عليا ورقي الحالي ياللي شغلتي القلب تعالي ردي عليا ورقي الحالي قبل ما احبك كنت انا خالي واللي جرالي ما كان على بالي آه آه آه آه شوفي عينيا وخلي عينيا تحكيلك علي بيا ودقة قلبي تشكيلك لو خيروني ما بينك انتي وبين عيوني اختارك انتي انسي اللي شفتي من زمان وابتسمي للحب السعيد راح اللي راح وكان زمان وخلقني حبك من جديد ما تفرحيش فيا عزالي يا أول حب خطر على بالي ما تفرحيش فيا عزالي يا أول حب خطر على بالي قبل ما أحبك كنت أنا خالي واللي جرالي ما كان على بالي
الله حضرتك أبدعت تانجو تانجو رقصة تانجو فعلا يعني هو حضرتك ال- ال- المطرب والملحن لازم دايما يبقى عنده التنوع ده يعني ما يبقاش ماشي على نمط واحد ده آه، سر طبعاً.
نجاحه اه طبعا لان هو أو- اولا الملحن مرتبط بالكلمات ومعانيها فلو معاني الكلمات فيها نوع من الحركه بتصوير حركه حركي في ال- في اللحن تقتضي تصوير حركي يبقى هو لازم يتمشى معاه بالحركه في حركه فيها مرح حركه فيها آه، آه، يعني اقتراب او تباعد حبيبي بيبعد غير حبيبي آه، جالي يعني آه، آه، هجر يعني غير آه، غير لقاء آه، لقاء فيه سعادة ولا فيه شجن ولا فيه ده ولا ده آه، أشواق مثلا يعني آه، فالتعبير الموسيقي م- بيرتبط بالتلحين آه، لازم يكون مواكب لمعاني الكلمات وللألفاظ نفسها وكويس قوي طب هل الملحن او ال- الفنان عموما لازم يشوف العصر اللي هو عايش فيه بيتطور ازاي او بيتحول ازاي هو يبتدي يغير ولا معاه شويه ولا انا لا.
مرتبط بنمط فني بقدمه لا هو في أصول في اصول فنيه ما يقدرش يخرج عنها في محددات يعني ما يقدرش يخرج عن القواعد الموسيقيه الاصليه انه آه، لم- آه، النغمات لازم تكون متوافقه مع بعضها لازم يكون في مقامات موسيقيه آه، مش لازم اسمائها على فكره آه.
يعني محمد عبد الوهاب بيسال بيقول له ام كلثوم ايه رايك في الاغنيه قالت له حلوه بتاعت آه، ردي عليا مثلا آه.
بتاعت عبد الوهاب فبتقول له مقامها ايه دي يا محمد ام كلثوم بتحكي بتسال مقام محمد إيه؟
عبد الوهاب مقام الاغنيه ايه مش مهم اسمها مش ايه مهم اسمها.
المهم حلوه اه قال لها يعني انا ما اعرفش قال لها ما اعرف اه محمد عبد الوهاب ما يعرفش اسم المقام اللي لحن منه لان الموضوع مش في اسم المقام الموضوع في ان هو بعد كده نبقى نكتبه ن- ن- أنا أعرفه، نترجمه آه، بقى نترجمه، ونعرفه نعم.
ونحلله براحتنا قوي لكن هو كان بيلحن الكلمه و- والتعبير المناسب للكلمات اللي تقتضي ال- ال- ال- التيمه دي التيمه دي آه.
طب حضرتك محمد فوزي مطرب ولا ملحن حضرتك او ممثل او حضرتك ترتبهم ازاي هو لانه آه، هو طبعا ملحن نمره واحد نمره واحد ملحن قدير آه، نمره اتنين صوت رائع وجميل ما يغنيش ليه اذا آه.
كان بيقدر يقول ادي الحانه كما يجب آه.
واحسن واحد يقدر يأدي الحانه و- يلا آه، كمان دمه خفيف وليه حضور وشخصيه جميله جدا جدا عشان كده هو ويعرف نجح يمثل ما نجح.
يمثلش ليه نجح آه.
في التمثيل اه فكان عنده آه، تعدد المواهب آه، موجود فيه متأصل آه، التغيير اللي عمله كمان ان هو لاحظ انه الاطفال ما لهمش اغاني ودي برضو عمل الاغاني دي وخلاها في فيلم والاغاني دي موجوده يعني لحد دلوقتي فهو كان آه، زي ما بيقولوا عليه كل ما اشوف حاجه مكتوب عليه يقولوا سابق عصره اه صحيح حضرتك شايف ان هو فعلا كان سابق عصره يعني النهارده كم اغنيه للاطفال من ساعه ذهب الليل و- وماما زمانها وماما جاية.
زمانها آه.
جاية من يعني بقى لهم 70 سنه مثلا آه.
آه. اغنيتين دول وما كم اغنيه اتعملت بعدها بعدهم للاطفال لو عدنا لو لو آه.
آه. فرضنا انهم 10 اغاني 10 اغاني في 70 سنه وهو عمل الاغنيتين في آه.
في سنه واحده مثلا ده يعتبر معدل يعتبر ضعيف صح.
جدا جدا من لا طبعا بعده يعني لا طبعا وبعدين اغاني فعلا حضرتك زي ما بتقول عاشت و- وفضلت ولا زالت فضلت لا، اي موجوده طفل هتقولي له ذهب الليل وطلع الفجر عارف وماما زمانها جايه الأغنية والعصفور أغاني- صوصو هيقول آه، آه، لك صوصو هي- هيقول على هيقول على طول هو كمان ما سابش آه، يعني آه، مناسبه يعني اغاني دينيه عمل اغاني وطنيه عمل آه طبعا آه، مع دخول رمضان و- وهاتوا الفوانيس آه، مثلا اه اه هو كان فهو عنده تنوع آه، جامد جدا وفي آه.
نفس الوقت آه آه، سهل الممتنع بنقول عليه لانه هو تبدو الحانه بسيطه وسهله وفي التنفيذ مش سهله يعني علشان تطل- تتعمل حلو اه مش طبعا سهل.
طبعا وبعدين الاغاني بقى اللي لحنها لل- ل- لزمايله المطربين يعني انا فوجئت ليلى مراد طبعا من اعظم اغاني آه، عبد المطلب آه، يعني في اغاني انا عرفت آه، بعد صحيح.
كده إن هو- ولحن لعبد المطلب لعبد طيب.
المطلب اه اغاني آه كتير يعني واغاني كانت سبب في نجاح زمايله كمان هو لحن لعبد المطلب إيه؟
آه ساكن في حي ساكن في حي السيده اه السيدة.
ساكن في آه.
حي السيده اه آه.
فطب حضرتك تحب تسمعنا اه ايه؟
ممكن نقولها دي ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين آه وعشان أنول كل الرضا يومات أروح له مرتين من السيدة لسيدنا الحسين علشان حبيب زي الغزال يوماتي أهجر حينا علشان حبيب زي الغزال يوماتي أهجر حينا آه وكل عاشق عني قال عاشق وقلبه قلبه قلبه قلبه مش هنا واقف بي وفيك بشمعتين للسيدة ولسيدنا الحسين
الله آه، روحه في اللحن برضه حضرتك آه، يعني يعني روحه في اللحن فعلا و- شخصيته باينة شخصيته باينه في اللحن يعني بس انا ما عرفت حتى ما- يعني ما كنتش ربطت الاول ما بين انه آه، هو صاحب اللحن ليلى مراد طبعا آه، انا قلبي خالي و- ويا عز يا من عيني.
عيني و- الله آه، يعني حاجات كتير اه طب حضرتك كرا... هو شاب يعني حب بقى يبقى رائد اعمال وحب يفكر في انه انا هدعم الفن ده باني اعمل شركه اسطوانات حضرتك شايف الفنان لازم دايما يعني يحوط على فنه يعني يعمل الحاجه اللي تخدم فنه هي دي أعمل طبعا اسطوانة، آه.
دي طبعا ده مشروع آه قد ك- ما كان ي- ما يفكرش فيه او قد يفكر فيه دي آه ربنا اراد انه يفكر في ان هو يعمل شركه إز- اسطوانات رائده لان كانت طبعا آه كان ليها سبق في العالم العربي آه تعتبر اول شركه اسطوانات وشركه تسجيل وانتاج فني في الوطن العربي فطبعا ده حاجه كانت عظيمه جدا انها آه، انه يفكر الفكره دي آه، بغض النظر عن فنه ده فنه ده موضوع تاني صح.
يعني اه هو الانسان ما بيقررش يقول انا قررت ابقى فنان هو بيتولد فنان, فنان.
فنان الموهبه فنان.
بتت- بيتولد بيها عشان كده بيقولوا موهبه ربنا وهبه بيها هو ما- اتولد كده و- وهو فنان من بالفطره وحضرتك جد وحضرتك قلت برضو كلمه مهمه هو انسان كمان يعني هو حتى اول ما نفكر في حق الاداء العلني يعني يمكن الناس مش عارفه حق الاداء العلني للمطرب كان المطرب بياخد اجره مثلا وخلاص في حق الاداء العلني كان هو اول ما نفكر انه المطرب يبقى بعد كده له يعني هو كان قلبه نسبة.
ع- قلبه على الفنان اه و... وعايز يحافظ على الفنان ويحفظ له حقه ويحفظ له آه، فنه ده ما يروحش كده يبقى سدى ما يبقى ما ما يبقاش معروف ده ها.
مين وفنه ايه ويعني كان برضه امين على الفن آه، كان عنده امانه فنيه صح.
محمد فوزي ولولا ان هو توفى برضو صغير اعتقد كان آه.
زمان ده العطاء مين عالم كان لغايه النهارده لو عاش عنده 120 سنه كان زمانه بي بيمتعنا بالحان آه، فريده من نحم و... و... ومبتكره حضرتك عندك حق فريده بن نوح فعلا آه.
حضرتك كنت بتقول يا اللي شغلتي القلب هي اللي شغلت دي- آه، قلب تعالي آه.
ولا ولا انا قلتها اه آه، اللي هي ك- قلنا قلنا انها تانجو اللي انا قلتها دلوقتي اه آه، آه، دي كان قالها دويتو مع ليلى مراد يعني ليها باقيه بس آه.
ده الجزء اللي هو غناه في الفيلم طب حضرتك لو لو حبيت دلوقتي تشوف انا لو عايز اسمع محمد فوزي او ادندن لمحمد فوزي هقول له ايه؟ هغني إيه؟
اه بصراحه برضه سؤال حلو آه تملي في قلبي يا حبيبي بتاعته الحقيقه تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك تملي ولا انت داري بي وانا بشكي لك منك انا بشكي لك منك يا يا يا يا حبيبي آه يا ساكن في الهوى قلبي وساكن في الديار جاري يا ساكن في الهوى قلبي وساكن في الديار جاري خيالك كل يوم جنبي فكرني وانت مش داري معك بعنايا وكفاية تنور ليا دنيايا معك بعنايا وكفاية تنور ليا دنيايا أنا بشكي إليك منك يا يا يا يا حبيبي
الله الله الحقيقه مبتكره جدا مبتكرة جداً.
مبتكره جدا و...
نمطية خالص وكل لحن له آه، ميزه وكل لحن له طعم يعني انا متهيألي الاغنيه دي لو غنوها زمان زمان يعني قبله قبله هو طبعا مش زمان هو كان زمان فعلا بس ال- الجيل اللي قبله مثلا مش هيقول تملي في قلبي هيقول آه، هيقولها ازاي تملي اه هتاخد قلبي يا حبيبي تملي في قلبي يا حبيبي برضه نغم حلو لكن ما فيهوش فكره من, من ضمن الحاجات احنا معانا تليفون اه طيب
الو مساء الخير الو مساء ألو.
الخير اهلا وسهلا تعرف- آه، اولا يحيى نتعرف هو عليك؟
الصراحه حلقه جميله ميرسي و- نتعرف عليك وبحيي ضيف حضرتك آه، يعني صوت جميل ميرسي و- وكنت حابب اوجه له سؤال بما اننا بنتكلم على محمد فوزي ده يعني احنا حاليا بنسمع ان في آه، وظيفه ملحن وفي موزع آه، زمان عمرنا ما سمعنا ان في موزع للحن فزمان هل كان الملحن بيقوم بكل الدور ده اللي هو بيبقى مسؤول عن التلحين ومسؤول عن الادوات الموسيقيه اللي هتستخدم آه، بجميع اشكالها طبعا انا مش خبير في المجال بس كان عندي فضول اعرف المعلومه دي تمام الاول نتعرف عليك احنا ما تعرفناش عليك آه، عمر اهلا وسهلا يا عمر آه، ضيفي الكريم هي... هيرد عليك الملحن كان بيقوم بكل الادوار زمان لا الحقيقه كان في دور قوي جدا لل للموزع الموسيقي لكن كان مش مشهور جماهيريا اه تمام يعني الناس ما كانتش عارفة ايه السر اللي ورا الألحان والألحان المصاحبة للحن الأساسي يعني من أيام محمد عبد الوهاب كان بيغني و, و... و... بي- بيلا- بيلحن اللحن الأساسي ال melody الأساسي وفي ألحان تانية مصاحبة بالأوركسترا آه.
آه بيوزعها موزع موسيقي زي كان أندريا رايدرز وكان آه.
علي إسماعيل اه تمام موزعين موسيقي بس فعلا حضرتك عندك حق ما كانوش مشهورين قوي انه بس ما كانوش- توزيع فل... اه كان مش دايما مشهور ألحان جماهيرياً.
فلان. ايوه صح لكن آه، آه، كان ليهم دور ودور قوي جدا وكان ال- ال- آه، التوزيع بيخدم اللحن الاساسي وبيديله بعد جميل جدا ومحمد فوزي في الحانه طبعا ال- ال- الملحن له دور برضه آه.
ووجهه نظر ورؤيه في التوزيع يعني مش بيسيب اللحن يتوزع صح آه، زي ما يحصل زي ما يكون لا بيقول له مثلا الحته دي هتطغى على اللحن الاصلي ولا لا آه، دي بتبرزه اكتر لا انا عايز الايقاع ما يبقى كذا بلاش م- يعني له يبقى له وجهه دور.
نظر علشان آه، هو ال...
عشان حسيت انه كان محمد فوزي لما عمل صوت الكورا الفوكال بتاع اللي هو الكورال لما عمل الادوات الموسيقيه حسيت ان هو كان برضو عنده الحته بتاعت التوزيع الموسيقي لان هو عملها من غير ادوات موسيقيه من غير آلات موسيقية لكن ممكن يكون استعان بموزع آه.
بالعلم يعني ممكن يكون استعان بموزع موسيقي عشان يح- آه، يحط ال melody المصاحب لل لل melody التاني يعني في صوت آه، رجالي مع صوت رجالي آخر أو نسائي وهكذا ميرسي جدا على اتصالك يا عمر متشكره جدا ميرسي جدا ليكم station.
للأسف الحلقة خلصت وكنت أتمنى أن أقضي وقت أطول من كده أه، بشكر حضرتك جدا جدا فنان علاء العفو، كرمان يعني.
وسعدت جدا بوجود حضرتك معايا ربنا يخليك.
وهشوفكم إن شاء الله ميعادنا يوم الثلاث الجاي إن شاء الله ميرسي ميرسي.
جدا ليكم شكرا جزيلا شكرا جدا